الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة وسهم جديد من سهام الرحمة آه، الحقيقة في البداية يعني عاوز نؤكد على موضوعين في غاية الأهمية أولا آه، أن برنامج السهم ليس برنامجا بالمعنى التقليدي للبرامج الإنسانية ولكنه مشروع من مشاريع قناة الرحمة الفضائية آه، ولما بنقول مع حضراتكم مشروع بنعني بالكلمة أنه مشروع للخير ونحن مجرد وسطاء آه، مجرد وسطاء مؤمنين من قبل حضراتكم وجسرا للتواصل بين من معه ومن ليس معه آه، ليس هذا في مصر وحدها بل إن شاء الله في جميع الدول العربية والإسلامية آه، التي تحتاج إلى مساعدة لكي يصل إليها سهم من سهام الرحمة آه، ليعم الخير وينتشر في آه، العالم كله إن شاء الله تعالى و- وده بنأكد أن الأمة الإسلامية إن شاء الله باقية إلى يوم الدين آه، شاهدة على الحق وتسير وتشير إلى الخير وتتجه إليه أينما كان الحاجة التانية اللي أنا عاوز نؤكد عليها في حلقتنا هذه الليلة الإجابة على سؤال يتردد في أذهان حضراتكم بشكل مستمر آه، كيف يستمر السهم وهل هناك نية لأن أقدمه أنا أو وما هو خط سير السهم في المرحلة القادمة وهذه أسئلة كتيرة من آه، محبي ومشاهدي قناة الرحمة سوف نجيب عليها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل سم الإيمان انقضى زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات
ورجعنا لحضراتكم تاني ومنتظرين مني الإجابة على الأسئلة التي طرحتها قبل الفاصل ولكن سنؤجل الإجابة عليها لنهاية الحلقة إن شاء الله آه، حيث أن هناك أكثر من مفاجأة لمشاهدي ومحبي قناة الرحمة ومشاهدي برنامج السهم آه، وخليكم معانا علشان آه، نعرف ايه المفاجآت دي ونبدأ مع بعض على طول يعني نبدأ سريعا بفقرات السهم في هذه الليلة آه، كلنا طبعا فاكرين القرية آه، يعني اللي صورنا فيها في حلوان قرية غمازة في حلوان آه، وشفنا احتياج أهلها لوجود آه، شوية مية نضاف للشرب يعني نفسهم يشربوا مية نظيفة بدل المياه الجوفية اللي كلها ميكروبات آه، وزي ما حضراتكم عارفين وانتم ما شاء الله يعني مش محتاجين حد يقول لكم وأعلنا عن هذه القرية آه، من قبل أكثر من مرة فتعالوا يعني نخرج بفاصل سريع مع حضراتكم نشوف القرية ونفتكرها مع بعض آه، وبعدين نشوف احنا عملنا ايه
الإيمان انقضى زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق على الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سهم الإيمان انطلق انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين
آه، طبعا شفنا الأطفال ونظرات الحزن والشقاء آه، اللي باينة على الوجوه بدل ما الأطفال دي تلعب ويعني وتكون مشغولة بمذاكرة ب... ال- ال- في هذا السن الصغير بفسح آه، ده أصبح يعني هم الأطفال إن هم ع- عاوزين يشربوا مياه نظيفة وبالفعل آه، طبعا حضراتكم آه، شفتم القرية آه، وبمجرد ما أعلنا يعني بمجرد ما أعلنا عن هذا المشروع آه، لدخول المية في كل بيت في هذه القرية الفقيرة المحتاجة آه، وبفضل الله ثم بفضل حضراتكم آه، يعني كان في استجابة آه، جميلة جدا واستجابة سريعة جدا للتواصل آه، معنا وبدورنا كوسطاء لنتعامل مع هذه القرية آه، وبفضل الله تعالى رحنا وقدمنا بالفعل واتفقنا مع مقاول وقلت لحضراتكم لهذا الموضوع في الحلقة الماضية وعمل مؤسسة سريعة جدا وبدأ العمل بالفعل زي ما قلنا لحضراتكم في الأسبوع آه، الحلقة الماضية آه، مش يعني أنا مش عاوز أتكلم كتير لأن أنا يعني آه، ليس يعني مش عاوز أتكلم عشان ما أزعجش حضراتكم آه، تعالوا نشوف إيه اللي حصل بعد ما بدأنا المشروع في هذه القرية ونرجع لحضراتكم تاني من الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سم الإيمان انطلق انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سم الإيمان انطلق انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى صدى سم الإيمان انطلق بسم الله الرحمن الرحيم ده طبعا أنا بشكركم على الزيارة دي وانتوا مؤسسة بتسعى للخير والخدمة المواطنين وخصوصا محدود الدخل والغير قادرين على توصيل المية احنا بنساهم فيها مساهمة فعالة ان احنا بنعمل بنعفي الجمعية من جميع الضرائب والحاجات الزيادة ونسب الإشراف وبنقدم لهم كل المعاونة الفنية في سبيل يعني خدمة مواطني القرية اللي بتعمل فيها العمل ده وأتمنى لكم التوفيق وأن أنتم تزيدوا من هذا العمل في باقي قرى مصر
أستاذ محمد عبده المسؤول معانا عن دخول هذا المشروع على هذه القرية عايزين نعرف بالظبط الخطوات اللي اتخذت وايه حكايه الخط الجديد ده بسم الله الرحمن الرحيم والله احنا يعني مش عارفين نشكركم ازاي الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا والمقاول التزم معانا كان ملتزم ب 15 يوم ولكن بفضل الله في خلال اربع ايام فوجئنا انه قرب ينهي باذن الله ينتهي من القريه بالكامل ولكن واحنا شغالين يمكن كلمناكم على ان ظهر في شارع كامل كامل وهو خلفنا دلوقتي حوالي 160 متر ما كانش داخل في الاعتبار خالص في المقاوله فالحمد لله لما اتصلنا بإدارة القناة جزاهم الله خيرا وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا المشروع قالوا لنا الميزانية معاكم مفتوحة خلصوا القرية بالكامل وبفضل الله ادي الشارع آخر شارع بنعمله دلوقتي اللي هو ال 160 متر الإضافي وان شاء الله يمكن ننتهي منه خلال يوم او يومين بالكثير والحمد لله الحقيقه طبعا احنا شايفين فرحه الاطفال في القريه واطفال واهل البلد كلهم فرحانين جدا بالميه اللي يمكن اول حنفيه احنا شربنا منها هناك في قبل كده عايزين نشوف احساس احساسك انت ايه واحنا شايفين الميه ان شاء الله هتخش كل بيت في القريه احنا شايفين القريه الحقيقه البيوت متواضعه جدا وسعداء ان ان شاء الله رمضان اللي جاي على وعد منك يا استاذ محمد ان الميه تخش كل بيت وكل بيت يبقى فيه حنفيه يقدر يشرب منها ميه نظيفه والله انا كنت حاسس ان هو حلم ان احنا نقدر نوصل للقريه باكملها ده كان حلم وكان صعب يعني شايفينه انه بعيد شويه لكن عندنا امل في الله سبحانه وتعالى انه يتحقق بفضل الله لما صورنا معاكم وبفضل الله اهل الخير ساهموا في الموضوع أه الحمد لله انا مش مصدق نفسي ولكن ذلك فضل الله بفضل الله الفرحة اللي أنا شفتها النهاردة في عيون الأطفال وفي عيون الشيوخ والنساء الكبار شيء يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى الأجر يكون بإذن الله خالص لكل من ساهم في الموضوع في المشروع ده بإذن الله وتقبل الله منا منكم وجزاكم الله عنا كل خير وعن المسلمين وعن الفقراء وربنا يقوينا ويعيننا إن شاء الله ونكون كلنا إيدينا في إيد بعض كده بإذن الله لغاية لما يكونش في فقير تعبان في وسطنا بإذن الله إن شاء الله بإذن الله شكرا يا محمد الله يخليك ربنا يبارك فيك يا السلام عليكم سلام مرحبا يا حاج ازيك هتعرف عليك يا حاج اسمك ايه خالد محمد عادل خالد محمد يا حاج خالد دلوقتي احنا في مركز الصف آه بعد ما دخل المشروع واول حنفيه بتدق عشان تشرب منها ميه حلوه احساسك ايه تمام رضا حلوه قوي 100 100 وكتر خير للركابه لما هنا كده تمام الله يعمر بيت اللي عمالها ويعليه احنا ناس تعبانين بالامانه كلنا هنا بس كده حلوه في الشارع اهي وكتر خير اللي اللي عملها الله يعبر بيته احنا ان شاء الله لما الميه تخش كل البيوت ما يبقاش فيه الطابور اللي احنا شايفينه ده ده يبقى فضل من عند الله وربنا هيزيد اللي عملها والله احنا فرحانين اخر فرحه بالامانه بالميه دي بس العيال دي تعبانين احنا هنفرح تاني ان شاء الله لما الميه تخش البيوت عشان الاطفال دي ما تفضلش واقفه كده مستنيه كده الاذى دي اه بالامانه لما انتوا كتر خيركم بالامانه والله وناس حلوين وتمام وحلو قوي والمسلمين برضو بخير نقول الحمد لله الحمد اللهم لك الحمد والشكر يا رب اللهم لك الحمد والشكر يا رب احنا تمام قوي شكرا ازيك يا حبيبي انت اسمك ايه محمود ازيك يا محمود الله يسلمك انت كنت بتشرب قبل كده من الترومبه يا محمود بتشرب ازاي من الترومبه بتعمل ازاي عشان تشرب تجيب ميه كده
دلوقتي لما الميه دخلت في حنفيه فرحان بان في حنفيه بتقدر تشرب منها بالراحه ها ايوه الميه بقت نظيفه في الحنفيه ايوه نفسنا نشرب ميه نظيفه احسن من الميه بتاعت الترومبه صح ايوه ها ايوه طيب نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا كان هدفنا الاول اصلا الهدف ان احنا ندخل ترمبات الناس بعد كده الحمد لله بقت خط مواسير ميه للشرب الحمد لله بتوفيق من عند ربنا دخلنا 153 بيت احنا في خط مواسير بمسافه 900 متر بحيث الخط ده ماشي عليه 153 اسره بحوالي 1000 نسمه في العدد ده والحمد لله وبتوفيق من عند ربنا ان الناس دي كلها ان شاء الله تشرب ميه قبل شهر رمضان باذن الله يعني احنا عندنا وعد ان في اول رمضان ان شاء الله كل الناس تفتح حنفيه في بيوتها تلاقي ميه نظيفه ان شاء الله باذن الله قبل شهر رمضان كل الناس تشرب ميه حلوه باذن الله باذن الله ان شاء الله الحقيقه احنا طبعا قلقانين من فكره الميه الجوفيه اللي طالعه وشكلها صعب أه، هيبقى في تاكيدات ان الميه دي مش هتختلط على الميه النضيفة؟
نهائي نهائي ما فيش ميه دي هتخش على خلاص نهائي احنا هنجيب ان شاء الله باذن الله رمله وهنغطي المواسير دي ونغطي الحفر وما فيش حاجه ان شاء الله مش مشكله خالص فيها اكيد اكيد ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله جزاك الله خير سم الإيمان الطلب زلزل قلوب الكافرين والوعد لما
آه، طبعا آه، حضراتكم شفتوا ورأيتوا بعينيكم وبصراحة حاجة تفرح والله انك تشوف الرضا على الوجوه لمجرد آه، شوية مية صغيرة مية نظيفة وده أقل يعني وده أقل حق من حقوق أهلنا في كل مكان آه، طبعا والحقيقة دي الرسالة وهذا السهم رسالة كبيرة جدا آه، بنشوف بنفسنا يعني كل واحد بيرى مننا الاستهتار آه، بالمياه والحقيقة حاجة يعني آه، يعني آه، احنا بنكون ح- يعني في قمة الحزن ان نلاقي الافراط والتفريط بمياه الشرب بهذه الطريقة آه، والحفاظ عليها المفروض يكون مننا جميعا يعني الحفاظ على مياه الشرب دي مسؤوليتنا جميعا والواحد لما بشوف الأطفال والكبار في مثل هذه القرية الفقيرة آه، اللي كان أقصى, أقصى أمنية عندها أنهم يلاقوا يشربوا مية نظيفة آه، الحقيقة الواحد يعني يعني بصراحة يشعر بالخجل من نفسه لأننا لا نعلم قيمة نقطة المياه ومكانة المياه ولازم يا جماعة آه، نكون إيجابيين يعني هنبقى إيجابيين إمتى ونحافظ على بلدنا إمتى ونحافظ على كل شبر وكل مكتسب وكل يعني آه، الصغير قبل الكبير في بلدنا لازم نكون إيجابيين ونشوف يعني لما نمر كده قدام عمارة قدام مزرعة شوف واحد ماسك الخرطوم ما شاء الله وبرش ميه نظيفة آه، يعني ميه حلوة للشرب في الشارع اقول له بتعمل ايه يا عم الحاج يقول لك عشان نجيب طراوة نقول له ايه احنا نقول له اتق الله اتق الله اتق الله وحافظ على نقطة الميه ودي آه، كانت من اهم الرسائل في الأيام الماضية آه، اللي كان بيرسلها لنا فضيلة الشيخ محمد حسان في خطب كتيرة جدا ليه وقناة الرحمة اللي الحفاظ على نقطة المياه وخاصة مياه الشرب آه، طبعا آه، زي ما حضرتكم شفتم آه، نقول لحضراتكم فاصل ونرجع لكم تاني خليكم معانا سم الإيمان الطلب زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم سهل الحق الحق الكتاب آه، طبعا الحقيقة احنا ما- يعني فرحانين جدا بدخول المياه آه، ل- و- في الشوارع والحواري والأزقة بل إن شاء الله وفي البيوت زي ما وعدنا حضراتكم في الحلقة الماضية في خلال 15 يوم يكون المياه في كل بيت في هذه القرية والحمد لله بفضل الله بفضل الله ثم بفضل حضراتكم وبفضل تجاوبكم معانا وبفضل آه، يعني عمل الخير اللي دايما بنقول يعني كل واحد منا لابد أن يرفع للخير راية لابد أن يرفع للخير راية وهذا يعني اللي حصل سقيا الماء ودخول المية ال- ال- الحلوة للناس الفقراء تشرب بدل ما هم كانوا واقفين على الطرمبة أنا يعني شايف ده من أعظم الأعمال الله عز وجل وأسأل الله أن يبارك في كل من ساهم في كل من ساهم في هذا العمل الجميل والخير وأنا بشكر الله سبحانه وتعالى ثم آه، بشكر مشاهد الرحمة الفضلاء آه، الخيرين آه، يعني بتواج... بت... بت... يعني التجاوب السريع معانا وكل ساهم بفضل الله و- وزي ما وعدنا حضراتكم وعودناكم الشفافية وعودناكم ان احنا نعمل بفضل الله آه، لله سبحانه وتعالى ليس لمجرد شهرة وليس لمجرد آه، ان يقال عملنا لان اللي بيعمل لهذا عشان يتقال له انت عملت ويكون مبسوط قوي ده بياخد اجره في الدنيا انما احنا عايزين الاجر في الاخرة ان شاء الله ربنا يجعلنا آه، اهلا لهذا والدال على الخير كفاعله يعني حضرتك وانت قاعد مكانك وانا وانا قاعد مكاني وحضراتكم واللي بيشتغلوا دول بفضل الله الدال على الخير كفاعله فانا بقول لحضراتكم ان شاء الله ارجو الله عز وجل وان نكون اهلا لهذه الامانه ونوصل كل قرش حضراتكم بت- توصلوه للناس دي في مكانه يعني ممكن يكون جالنا مبلغ معين في هذا القرية وزيادة بقى عن احتياجات القرية احنا بنخليه وبنشوف قرية أخرى وبنشوف مكان آخر يستحق آه، نعمل فيه أي شيء ننمي فيه بلدنا ونساعد فيه ونكون كلنا مجتمع واحد كلنا أسرة واحدة وهذا يعني إسلامنا وديننا علمنا كده و- آه، بل إن أنا بقول إن بفضل الله بفضل الله وحضرتك قاعد مكانك بتقدر تقوم بكل أعمال الخير تيجي يوم القيامة وإنت عملت شيء وإنت نسيته وتلتقى بفضل الله في ميزانك وتقيل جدا فأرجو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال و- واحنا في هذه القرية آه، شفنا ست يعني آه، ام لينا الست لواحظ يعني ربنا يديها الصحة وكان كل طموحها في هذا ال- ال- يعني آه، كل اللي هي عاوزاه ان يعني مش هتصدقوا يا جماعة عاوزة يبقى لها ست كفيفة حمام أعزكم الله لقضاء الحاجة آه، بفضل الله واحنا موجودين واحنا موجودين آه، بفضل الله أخ من أهل الفضل وأهل الخير عمل هذا الموضوع وعمل لها الحمام ويعني تعالوا نشوف الحاجة لواحظ ونرجع لبعض تاني
سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين
السلام عليكم يا حاج يديك نفضل أشق عليا أمانة الله يكرمك انت اسمك ايه؟
بسم الله السابق يا حاجه لواح يجيك يعليك يخليك يا رب احنا طبعا آه، دخلنا البيت وشفنا حاله يعني آه، يعني انت عايشه هنا ازاي؟
عايشة الحمد لله أنا بتفن عليا اللي تجيب لي شوية طب مش ينفع يا حاج
مفيش حد معاك يا حاجه في البيت؟
معيش العالم حتى وما بيشتغلش
بس بس إيه يا أخو؟ يعني
طب انت يا حاجه يعني البيت ده انت احتياجك ايه في البيت؟ يعني انت نفسك البيت ده يبقى شكله عامل ازاي؟
شقة ولا يا حاجة عايش قد ما عشت البركة فيكم انتوا ويفارق لكم في صحتكم وشقوا عليا وجبت لي مية اهو إنما ما اتحرم منك انت بتشربي ازاي يا حاج؟
كنت بشرب زي ما بشرب يا حاج اعمل ايه قال لي كان يجيب لي شويه ميه بشربهم عشان اكون بلفوم عيش اشرب وانا مغصوبه ده معناها رايحه ولا بشوفش اللي قدامي وبشحت اللي بقول الميه مرض من عني
دلوقتي لما لقيتي ميه جنب بيتك وان شاء الله تخش لك الميه في البيت
النبي عليه انك يا حاجه ان شاء الله ان شاء الله احنا بنعرض البيت دلوقتي قدام الجمهور بتاع قناه الرحمه وعندنا امل كبير جدا ان ان شاء الله نشوف دكتور يعالج عينيكي نشوف العلاج بتاع عينيكي عامل ازاي دي نمره واحد نمره اتنين لازم يبقى الناس شايفه احنا بدل ما احنا قاعدين في الشارع احنا لما دخلنا البيت الحقيقه ما كناش متخيلين ان ده بيت احنا كنا شايفين ان دي حته في الشارع كده من غير ما يبقى فيه حاجه ولا بتاع فاحنا هيبقى هممنا الفتره اللي جايه ان شاء الله ان اهل الخير يبنوا لك البيت ده ويبقى في شكل بيت تقدري تعيشي فيه.
النبي نجيب النبي ما اتحرم منك الاول النبي حبك في السماء والارض ربنا يكرمك يا حاجه تقولي امنيه لنفسك انت نفسك في ايه لجمهور قناه الرحمن نفسك في ايه نفسي فيك انت شو على معاك بقى. اقول لك تجيب لي ان جبت لي معاش زي بعض ان جبت لي اي حاجه من ايدك الحلوه دي زي بعض وانت راجل تواصل وعارف ربنا وعارف الناس العجزه دي اللي ما بتشوفش من العتبه دي يا حاج من العتبه دي وانا عدمه ربنا عاد ما فيش الا ربنا ولا ايه اللي هو ليا والناس الحلوه اللي وصلت زيك دي بس ربنا يكرمك يا حاجه مم.
ربنا يكرمك ان شاء الله وان شاء الله هنجيلك قريب جدا وهنجيلك قريب ونشوف ان شاء الله الخير اللي في قناه الرحمه ممكن يجيلك يعمل معاك ايه ينجيك النبي يعديك دخلت على ابو الميه ينجيكم النبي تفضل في العالي النبي يكبر ي- ي- اشوفك كده وانت جاي من من الحج كده و- وتحج كذا مره ربنا يكرمك يا حاج
يا رب ما فيش غيره وفي غيره مفيش غيره يا حاج سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما
الله شفنا قد ايه آه، الحاجة لواحظ راضية شفنا قد ايه الحاجة لواحظ راضية آه، وبتحلم بايه ودي رسالة بنوجهها لكل زوجة آه، رسالة بنوجهها لكل ست فاضلة اللي دايما بتطلب من زوجها آه، يعني زيادة عن آه، دخله ان هي نقول لها اتق الله آه، نقول شوف الحاجة لواحظ راضية ازاي شوفي الحاجة لواحظ عايشة ازاي ور- وراضية وبتشكر ربنا على اللي هي فيه يا سلام يعني ده آه، يعني حاجة والله يا جماعة م- انا مش لاقي كلام اقوله لان الصورة دايما بتعبر وانا عاوز كل اخت وكل اخ اللي مش عاجبه عيشته اللي دايما ناقم على عيشته اللي دايما باصص لغيره دايما باصص للي فوق منه وعاوز يبقى عنده وعنده وعنده فيبص للحاج لواحظ وهو يرضى ولو رضى هتجول الدنيا ولو رضى هتجول الدنيا فدي رسالة آه، يعني بنوجهها لكل الإخوة والأخوات آه، إنه بفضل الله نكون راضيين في العيشة اللي إحنا عايشين فيها آه، ويكون أهم شيء عندنا رضا نعمة الرضا ونعمة القناعة أسأل الله أن يرزقنا جميعا القناعة آه، طبعا آه، من مركز الصف في حلوان نطير سريعا معاكم لفاكرينها عزبة الجبل في بني سويف ورحلة بناء المعهد الديني بالقرية فاكرين طبعا آه، أكيد فاكرين بفضل الله يعني لكن احنا في القافلة آه، يعني الأخيرة بدأ تشييد جزء جديد من مبنى المعهد بمساعدة حضراتكم ومساهمتكم آه، يعني عاوزين نروح نشوف المرحلة اللي تمت ايه ونرجع لبعض تاني ان شاء الله سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين في أول لقاءات من لقاءات المعهد الديني في قرية عزبة الجبل يسعدنا إن احنا هنلتقي بالشيخ رأفت آه، عايزين نعرف شيخ رأفت احنا لما جينا المرة اللي فاتت وجينا دلوقتي ايه الفرق ما بين المرة اللي فاتت وايه اللي حصل لغاية ما آه، احنا واقفين على المعهد دلوقتي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأول بشرف بيكم وبرحب بقناة الرحمة وجميع العاملين بقناة الرحمة طبعا احنا سجلنا الدور اللي فات كان المعهد عبارة عن أرض بس مرمي فيه الأرضية بتاعت السمل بتاعه بس جم بقى الإخوة الفضلاء والأفاضل- والفضيلات الجم كونا المبلغ اللي سيادتك اعطته لنا وكونا وعملنا لجنه من اللجنه اللي اشرفت على المبنى وعطنا المبنى واسندناه لواحد مهندس والمهندس اشرف بنفسه عليه وعطانا استشاره راي- راي هندسي فيه في عمل العمدان وعمل اصفه ردم تعلى على الارض حوالي متر ونص وصب جناح هو المعهد عباره عن حرف ال حرف ال بنينا نح... نح... نح... جانب من الجوانب بتاعته والجانب الثاني لسه زي ما هو على الارض دلوقتي الاخوه بقى الحاج دون هو اللي كان مشرف على المبنى خلال فتره غيابنا لحد ما رجعنا له فهو ممكن يفيدك اكتر مني برضه في الايه في صرف كام وباقي كام ومعاه كام وكده جزاك الله خيرا ترى الحاج موسى أحد أعضاء اللجنة التي شكلت في عزبة الجبل لاستلام المبلغ الأول لبناء المعهد الديني أهلا بك يا حاج موسى اهلا وسهلا مرحبا آه، تقول لنا دلوقتي المبلغ الأولاني اتاخد اتعمل بيه إيه وإيه الخطوات اللي احنا عايزين نعملها في المرحلة اللي جاية آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين آه، أهلا بكم ومرحبا بقناة الرحمة الضيوف الكرام وجزاكم الله كل خير وجعل الله لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله بإذن الله تعالى ال- المبلغ اللي انتوا أعطيتونا إن شاء الله في اللقاء السابق قبل كده عملنا به الأندان وبنينا به المتر ونص اللي هو الطوب اللي هو أمام سيادتكم ده وكده إن شاء الله احنا عاوزين نصب السقف ونكمل ان شاء الله المعهد باذن الله تعالى مرحلة البنى في المرحلة اللي فاتت استغرقت وقت قد إيه لا ده احنا قعدنا فيها حوالي من آه، ال- ال- البلد دلوقتي ولا اللي قبل كده لا من الأول خالص قبل ما القناة الرحمة تخش معاكم في المشروع ده كان بقى لنا حوالي من اربع سنين أربع سنين وكانت مجرد ال ال جزاكم الله خيرا في المبلغ اللي انتوا اعطيتونا فساعدتونا ان احنا نقوم بالامدان ونقوم بهذا المبنى ان شاء الله باذن الله يعني المرحلة اللي جاية هنيجي بعد ما ناخد المبلغ اللي جاي هنيجي نشوف آه، جسم المعهد ابتدى يبان ان شاء الله باذن الله واحد احد بقى ان شاء الله ان شاء الله يا حاج موسى احنا طبعا آه، رسالة مهمة جدا عايزين نبلغها لكل اللي بيتفرجوا علينا من خلال قناة الرحمة تقول لهم ايه نقول لهم جزاكم الله خيرا باذن الله تعالى كل من ساهم في هذا المعهد وجعله الله لكم في ميزان حسناتكم الى يوم الدين ان شاء الله احنا عايزين كمان نقول لكل الناس ان احنا يهمنا جدا ان احنا نقول ان المع... السنة اللي جاية بإذن الله المعهد يكون فيه طلاب بيدرسوا ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد ان شاء الله جزاك الله خيرا يا حاج موسى إن شاء الله كل عام وانتم بخير الحمد لله رب العالمين سم الإيمان انقضى زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى صدى آه، الحقيقه شيء يفرح يعني لما يبقى لك سهم في هذا الصرح الكبير ألا وهو معهد أزهري آه، لت- لت- يعني يكون لك سهم في بناء هذا الصرح الكبير ويتعلم فيه أبناؤنا العقيدة الصحيحة العلم الوسطي العلم الهادف فيكون إن شاء الله آه، كلك تكون آه، مشاهد الرحمة الفضلاء يعني آه، الخيرين يكون لهم سهم في هذا الصرح إن شاء الله اللي بإذن الله لن نتركه إن شاء الله آه، لح- يعني آه، إلى أن ن- نروح ونصوره والطلبة إن شاء الله شغالين فيه بإذن الله بإذن الله ده يكون بفضل الله تعالى س- سبحانه وتعالى ثم بفضل حضراتكم إن شاء الله آه، يعني آه، الأسبوع القادم آه، نرى مرحلة جديدة في هذا المعهد الأزهري إن شاء الله في الحلقات القادمة في برنامج السهم آه، واللي يعمل خير يلاقي الخير يعني اللي عاوز يعمل خير هيلاقيه واوعى تتردد في عمل اي خير وما تستصغرش هذا العمل ولا تنتقص هذا العمل بل بالعكس يعني اي خير تشوفه ما تترددش والله اعمله وسيعود عليك باذن الله اضعاف اضعاف ما فعلت لان انت بتتعامل مع كريم يا جماعة احنا بنتعامل مع رب كريم رب جواد معطاء يعني انت آه، لما الواحد بيدي يقول لك انا اعطيت ما بالك بربنا يعني ما بالك بربنا سبحانه وتعالى فيعني بفضل الله آه، مفيش اي جنيه واي سهم خير تفعله هيروح هباء بل بالعكس ان شاء الله ربنا مدخره ليك ولا تتأخر ولا تتوانى في عمل الخير في اي مكان بقول لحضرتك في اي مكان تعمله واسأل الله يعني ان آه، يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال وطبعا ودلوقتي يعني في النهاية جه وقت إعلان المفاجآت اللي أنا أو الأسئلة اللي أنا عرضتها على حضراتكم في بداية البرنامج آه وإن شاء الله نأجب عليها بالبشريات والمفاجآت ولكن بعد فاصل قصير سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق الكذب آه، طبعا اخواني واخواتي الاعزاء آه، انا لي عتاب بسيط ورقيق آه، بفضل الله يعني من محب لكم جميعا والبدايه اوصل لحضراتكم وده مش مجرد كلام يا جماعه بنقول اي ملحوظه احنا نقبل النقد قبل الثناء يعني اي ملحوظه لان انا بعتبر قناه الرحمه دي ملككم قناه الرحمه دي ليكم قناه الرحمه دي بتاعتكم انتم فاي شيء تشوفه ممكن يكون من وجهه نظرك من وجهه نظرك انت وانا وجهه نظري اللي قاعد في المطبخ شيء تاني بس المفروض توصل لي وجهه نظرك بادب وبحب وبرحمه واهم شيء ان تحسن الظن أهم شيء في هذا الموضوع أن تحسن الظن آه، أنا بقول كده ليه آه، بقول لما قناة الرحمة بعد يعني هذه الثورة المباركة وهذا التغيير الذي حدث في بلادنا آه، لازم نكون إيجابيين ولازم نكون مواكبين الحدث أنا متفق مع حضراتكم أن أنتوا بصراحة وسامحوني في اللفظ ده تعبتم وقرفتم من كتر الأخبار اللي بتسمعوها فبتقولوا احنا مش ناقصين قناة الرحمة تجيب لنا أخبار وتجيب لنا ح- يعني شخصيات معينة أو ك- أو أو أو احنا عاوزين نر يعني بنقلب على الرحمة أو بنشغل الرحمة لنفوسنا تهدى وأنا معاكم وأنا مقتنع بهذا ولكن يعني برضك مش عاوزين نكون في وادي واحنا وامتنا وبلدنا في وادي اخر فلا بد يعني ان نقف على بعض الامور على بعض ال- اللي بيحدث على ارض الواقع آه، وقفه بسيطه واهم شيء في قناه الرحمه ان احنا بنربطها بديننا يعني مش بنقول بقى طرح اي كلام لا بنربط الواقع اللي احنا عايشين فيه بنربطه بتعليم ديننا وتعليم اسلامنا بحيث في الاخر نطلع بجمله او نطلع بدرس نستفيد منه جميعا فلما اجيب اي شخصيه ايا كانت هي الشخصيه ايه ولكن بفضل الله اي ضيف بيحضر وبيجي لقناه الرحمه بيكون ملتزم بمنهج القناه ويكون ملتزم بسياسه القناه وانتوا حضراتكم ملاحظين ده كويس جدا ممكن اي داعيه واي ضيف بيظهر على اي شاشه اخرى شيء ولما بيظهر على شاشه الرحمه شيء اخر خالص وده انا بعتبره فضل من الله ونعمه من الله عز وجل على هذه القناه المباركه التي اسال الله ان يحفظها من كيد الكائدين وشر الاشرار هي وسائر جميع القنوات الإسلامية و- وغير الإسلامية الهادفة التي تقوم بعملية البناء لأن يا جماعة احنا شايفين الإعلام الإعلام خطير جدا الإعلام الهادف الإعلام البناء لصالح ديننا ثم وطننا وزي ما حضرتكم سمعتوا خطبة الجمعة اليوم لفضيلة الشيخ محمد حسان وأصل حب الوطن من الدين وده مهم جدا حب الوطن من الدين يعني أنا لما بجيب علم مصر وأعمله على شاشة قناة الرحمة يعني ده يعني رمز بلدي أنا بحب هذا الرمز ليه؟ عشان بحب بلدي بحب وطني مش لشيء آخر فيا جماعة احنا عاوزين يعني نرتقي لهذه الفهم ونرتقي لهذه الدرجة وزي ما مشاهد الرحمة ناس من الأذكياء من العقلاء من يعني الذوق العالي جدا في السمع الذوق يعني في يعني انا بقول ودنهم سميعه فلما بجيب ضيف يا جماعه مش يعني مش انا يبقى انا موافقه او انا راضي باللي هو بقوله لا بالعكس انا جايبه ابقى ضده في اللي بقوله اواجهه باللي بقوله أو عشان يبين ان هذا ده خطا يعني انت بتهاجم كذا ليه انت بتهاجم فلان ليه فحضرتك وحضرتك لازم تقدروا ده وتفهموا ده يعني ولو في شيء معين حضرتك ارسل رسالة رقيقة مؤدبة مهذبة قول فيها رأيك ولو كان صواب والله هننفذه على الفور يعني لو صواب وحق على دماغنا من فوق وهنفذه لأن أنا في النهاية خالص عاوز الحق ويا جماعة احنا بشر بنخطئ ونصيب فلما نيجي نخطئ اجتهدنا وأخطأنا لنا أجر واجتهدنا وما أخطأناش لنا أجران فمعلش يعني سامحوني وأي ضيف يجي انتوا زعلانين منه شوية في بعض الناس زعلانين منه أنا بجيبه هنا بفضل الله عشان أقول له أنت قلت كذا غلط قلت كذا قلت كذا قلت كذا وده غلط وده كذا يعني بوضح الأمور للناس وبوضح أمور كتيرة جدا وده الهدف الأساسي والرئيسي من استضافة أي شخصية على شاشة قناة الرحمة فلا بد أنه تحسنوا الظن بنا ولا بد أن لا تسوء الظن وإحنا أنا جايب فلان دي ليه طب يا قناة الرحمة إيه اللي أنت غيرت ليه يا قناة الرحمة يا جماعة إحنا بإذن الله لن نتغير لأن إحنا لا نرضي إلا الله ولا نعمل لحساب شخص ولا نعمل لحساب جماعة ولا نعمل لحساب أي أحد على وجه الأرض إحنا هدفنا واحد فقط ألا وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى ثم بنعمل لمصلحة هذا الوطن وهذه البلد الحبيبة إلى قلوبنا جميعا يعني لابد أن نجتهد كلنا سواء الشباب والشيوخ والأطفال في عودة هذا البلد وعودة الأمن والاستقرار لهذا الوطن الحبيب إلى قلوبنا جميعا واللي أنا واثق يا جماعة أنا لما أقول قناة الرحمة قناة وطنية قناة وطنية لابد وده مش عيب ده بالعكس ده شرف وهذا أنا بعتبر ده من الدين ما يؤولش الكلام ان قناة الرحمة غيرت كلام يا جماعة احنا ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم ما بنعملش لحساب احد ولا نعمل لحساب اشخاص احنا كل عملنا وكل تحركاتنا وكل كلامنا نرجو الله ان يكون لله ولو في خطأ اي خطأ سواء صغير او كبير حضرتك قول لي عليه ابعت رسالة رقيقة زي ما حضراتكم بتعملوا كده واحنا بفضل الله لو شايفين هذا حق ننفذه على الرأس وعلى العين وإحنا بشر نخطئ ونصيب والكمال لله والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم دي أول نقطة عاوز يعني يعني آخر نقطة إن أنا كنت يعني بقول عاوز أركز عليها جدا وأنا يا ريت يكون كلامي وصل لكم ويا ريت يكون في يعني حضراتكم عرفتوا أنا عاوز أقول إيه وأقصد أقول إيه بدون تصريح وبدون كذا وانتم ما شاء الله يعني نحسبكم من يعني الاذكياء الفطناء اللي تفهموا كل كلمة تتقال ان شاء الله الامر الثاني المهم جدا يا جماعة وانا واثق واثق كل الثقة آه ان انتوا هتكونوا سعداء جدا جدا جدا بهذه البشرة هم بشرتين او ثلاثة فانا هبدأ بواحدة مهمة جدا تهم الامه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا بصدد إن يعني اصدار جريدة شاملة دينية سياسية اقتصادية ثقافية رياضية جريدة شاملة محترمة باسم الرحمة إن شاء الله جريدة أسبوعية بترخيص من وزارة أو هيئة الاستثمار والمجلس الأعلى للصحافة إن شاء الله ودي شركة مساهمة مصرية آه، إن شاء الله قريبا هنعلن عن آه، ال- ال- الخطوات ونعلن عن إن شاء الله نزول العدد هيكون في إعلانات آه، على شاشة القناة وأنا واثق إن هذا ال- البشرة سوف تسعد كل مشاهد الرحمة وكل آه، ال- الأمة الإسلامية إن شاء الله إن يكون في جريدة تصدر جريدة محترمة في أمانة الكلمة فيها صدق الخبر فيها آه، المصداقية في كل شيء أرجو الله ذلك آه، مش هتلاقي خبر مفبرك مش هتلاقي خبر آه، فيه آه، تجني على أحد عمرنا أو ب- إن شاء الله زي ما أنتم شايفين كده منهج الرحمة آه، لم نأخذ الجريدة لهجوم أحد على حساب أحد بفضل الله إن شاء الله هتشوفوا حاجة محترمة يا جماعة هتشوفوا إعلام هادف يعمل لصالح ديننا ثم يعمل لصالح هذا الوطن الحبيب إلى قلوبنا جميعا وأنا واثق أن هذه البشرة آه، ستسعدكم جميعا إن شاء الله وأعلن عن هذه البشرة اليوم فضيلة الشيخ محمد حسان في خطبة جمعة اليوم ببلدنا وقريتنا دموه عن هذا الخبر آه، وإن شاء الله قريبا سنعلن رسميا إن شاء الله تعالى آه، ده أول خبر آه، تاني بشرة إن شاء الله زي ما عودناكم مشاهدي الرحمة بالشفافية وأرجو الله أن نكون منهم بالمصداقية آه، أرجو الله عز وجل أن نكون من الصادقين آه، برنامج السهم أو مشروع السهم إن شاء الله تم إنشاء جمعية باسم طبعا الرحمة للأعمال الخيرية آه، الاسم ده موجود هيبقى سهم الرحمة للأعمال الخيرية بفضل الله هذه جمعية مشهرة آه، قانونية رسمية وسوف نعلن رقم حساب رسمي على الشاشة وسوف نعلن الت- آه، أرقام الهواتف آه، ال- اللي يتم الاتصال عليها ويتم التواصل معاها وهتكون دي ثابتة وتحت إشراف قناة الرحمة وتحت إشراف فضيلة الشيخ محمد حسان هذه الجمعية إن شاء الله إن شاء الله أرجو الله عز وجل أن تكون بداية خير وبداية آه، آه، يعني سهم من الرحمة يوصل في كل مكان في أنحاء مصر آه، لنساعد به إخواننا ونساعد به أهلنا المحتاجين اللي إن شاء الله نرجو الله عز وجل أن يعني يكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا لأنه أنتم الأصل في هذا الموضوع أنتم الأصل في هذا المشروع الخيري إن شاء الله الكبير جدا وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال دي البشرة الثانية آه، في بشرة ثالثة بس أنا كنت عاوز إخواننا ال- الكنترول لو في اتصالات قبل ما أعلن البشرة الثالثة آه، لو نتواصل مع إخواننا آه، المشاهدين لو في بعض الملاحظات سريعا آه، كام اتصال كده آه، إخواننا ال- ال- الفضلاء في الكنترول طيب معانا الأخت صافي من الأردن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك استاذ محمود يا مرحبا يا أخت الكريمة الله يبارك فيك انا صفاء من الاردن يا أهلا وسهلا الله يبارك فيك
فانا حابه اشكرك على القناه الجميله دي آه، ممكن تعلي الصوت لو سمحت شوية
حاضر ان شاء الله اتفضلي بس انا حابه اشكركم عن جد على المجهودات اللي بذلتوها دائما قناه الرحمه انا متابعاها دائما يعني من بدايه ما طلعت وبجد يعني انا بشكرك جدا وان شاء الله جزاكم شاء ربنا يكرمك وجزاك الله خير ولو في أي ملاحظات أي توجيهات آه، احنا تحت أمرك
آه، بس احنا عايزين رقم حساب يعني البنوك الاردنيه اللي هون عشان نقدر نساعدكم ان شاء الله إن شاء الله بإذن الله سوف نعلن عنه بإذن الله إن شاء الله آه، بس انا عايزه كمان اهل الاردن كلهم ان شاء الله انا زي ما قلت لحضرتك ان آه. ان شاء الله هيكون هذا ال- ال- الخير في كل ال- ال- ال- آه، البلاد بالعربي.
المسلمه ان شاء الله ونوصل لكل فقير وكل محتاج وده بفضل الله ثم بفضل حضراتكم في الأردن أهل فضل وأهل خير في سوريا في ليبيا في فلسطين إن شاء الله يعني يكون في كل الأماكن بإذن الله ربنا يبارك فيك وجزاك يبارك الله خير ان شاء الله سلام
جزاك الله خير يا أخو الله يكرمك معانا ومعانا الأخ سامح من الغربية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخو لو سامح سمحت يا شيخ محمود نعم انا مريض فشل كلوي نعم وداخل عليا طبعا شهر رمضان أيوه هيكون فض يعني الايام اللي انا هنغسل فيها هتبقى يعني طبعا هنفطر فيها طيب أنا بس بستأذنك أنا لست شيخا ولا أجيب على الفتاوى ده إن شاء الله سؤال حضرتك تسيبه لإخواننا في الكنترول وغدا في فتاوى الرحمة سوف نجيب على هذا السؤال بإذن الله غدا وجزاك الله خير يا أخ سامح السلام عليكم يا مشاهد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جز... جزاكم الله خيرا يا شيخ محمود و... وأسعدت قلوبنا بهذه البشرى ال- بها يعني بهاتان البشرتان يعني الله يكرمك.
بشرة المجلة وبشرة ال- الجمعية سبحان الله الواحد كان محتاج حاجة يثق فيها اللهم لك الحمد يا رب العالمين كان محتاج جريدة فعلا أو مجلة يثق فيها يثق في أخبارها ومحتاجين جمعية برضه نثق فيها فاللهم لك الحمد ربنا يجعلنا في ميزان حسناتكم يا رب العالمين ربنا يكرمك ويعينكم يا رب العالمين ويجعلكم سبب سعادة الأمة الإسلامية آمين يا رب ويجعل في ميزان حسناتكم و... وصراحة أنا سعدت يعني يعني جدا ومش عارفة سبحان الله من سعادتي أعبر بأي حاجة غير إن أقول لكم جزاكم الله خيرا و... وربنا يجمعنا بكم في الجنة مع النبي صلى الله آمين.
عليه وسلم آمين.
ويبلغنا رمضان و...
جزاك الله خير.
وتقبله منا يا رب العالمين ربنا يبارك فيك جزاك الله خير يا مشاهد وده هذا بفضل الله ثم بفضل دعمكم وجهدكم ودعائكم في آه، طبعا آه، يعني زي ما حضرتك سمعته بفضل الله ان شاء الله يعني آه، يكون الخير قادم باذن الله وده كله بفضل الله ثم ان شاء الله بفضلكم ال- الحاجه اللي انا الثالثه اللي انا كنت عاوز اقولها وده بصراحه يعني معلش كنت ناسيها هي في حاجه رابعه كمان آه، ان شاء الله آه، نقوم بتجميع ان شاء الله مليون شنطه لشنطه رمضانيه وتوزع على جميع انحاء محافظات مصر ان شاء الله فده بدايه رمضان واحنا داخلين على شهر كريم وشهر فضيل آه، اتمنى من الله عز وجل ثم من حضراتكم ان تكونوا سهم من سهام الخير في هذا الموضوع الجميل الرائع في بداية رمضان ن- بتجميع مليون شنطة بإذن الله وأنا كل أمل في الله عز وجل ثم في حضراتكم أن نجمع هذا وزي ما حضراتكم متعودين من القناة أن إن شاء الله ده يصور جميعا للمليون وهو بيوزع في كل محافظة وكشوفات زي ما بنعمل وموجودة إن شاء الله بفضل الله في القناة زي ما عملنا في القوافل السابقة فأنا كل رجاء في الله عز وجل ثم من حضراتكم حضراتكم إن إن شاء الله في الأسبوع المقبل يكون موجود ونكون آه، مجمعين مليون شنطة رمضانية ونقوم بتوزيعها على المحتاجين في جميع محافظات مصر وبالتعاون مع جميع الجمعيات الخيرية التي تعمل لله سبحانه وتعالى ده يعني مهم جدا يا جماعة وبفضل الله نكون كلنا مساهمين فيه إن شاء الله وأسأل الله ألا يحرمنا الأجر إن شاء الله آه، في اتصال معانا يا جماعة آه، طبعا آه، البشرة بقى الرابعة يا جماعة آه، أنا طبعا كنت ضيف تقيل عليكم وأنا آه، يعني بعتذر لكم في الحلقة الماضية وهذه الحلقة أن أنا يعني لست أهلا لأن أكون مقدما لبرنامج آه، ولكن أنا أقل من ذلك بكثير آه، فإن شاء الله يعني سنسلم الراية لأخ حبيب آه، لي- ليقدم هذا البرنامج ونحمله هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الثقيل في هذا البرنامج الذي يعني آه، شرف لأي فرد ولأي إنسان يساهم في هذا البرنامج وفي هذا العمل وفي هذا الخير وبفضل الله يعني زي ما كل القناة مشاركة في هذا الموضوع ولكن اللي بيطلع عليكم عن الشاشة بس ليقوم بعرض اللي الفريق العمل عمله اللي آه، آه، جميع الناس شغالة بفضل الله وهذا العمل بفضل الله آه، عمل آه، يعني عظيم جدا فبقول لكم سامحوني جدا و- و- وقبل ما اقدمه وقبل ما اقوله وتشوفوه آه، طبعا انا بتوجه بالشكر لاخونا الحبيب الشيخ مظهر على الفتره التي آه، كان يعمل معنا واسال الله التوفيق والسداد ويا جماعه احنا ما ينفعش نقول للناس شيء واحنا بنعمل شيء اخر فبفضل الله احنا كلنا فريق واحد كلنا آه، فرد واحد الجميع يعمل لله ويعمل في صمت وبدون شهرة وبدون أي شيء لا نبتغي الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله انتظرونا في الخريطة رمضان آه، أسأل الله أن يجعله رمضان خير وبركة ورحمة على الأمة وعلى مصرنا خاصة آه، ده طبعا رمضان أول رمضان يجينا بعد الثورة المباركة يعني أسأل الله أن يكون فعلا رمضان التغيير أسأل الله أن يكون فعلا رمضان التغيير الحقيقي وليس تغيير الكلام بتغيير بالحناجر لا يبقى تغيير القلوب وتغيير كل شيء زي ما هتشوفوا بفضل الله على شاشة قناة الرحمة في طوال شهر رمضان مجموعة برامج آه، رائعة آه، من أناس متميزون آه، من مشايخ فضلاء من مشايخ آه، يعني زي ما عودتكم شاشة الرحمة آه، بننقي كل حاجة وبنقوم بدراسة كل برنامج اللي هو هيفيد الأمة ليه وبنعمل توليفة من كل البرامج بحيث ما يبقاش في برامج متداخلة من بعضها مفيش عرض زي الآخر كل واحد له عرض كل واحد له أسلوب كل واحد له طريقة بفضل الله تعالى إن شاء الله هتكونوا معانا على شاشة قناة الرحمة طوال شهر رمضان مش هتقلبهم مش هتروحوا في أي مكان تاني نعيش مع ربنا ن ن ن نترك هذه ال- يعني الأيام العصيبة التي مرت ونعود لله عز وجل وتصفو قلوبنا وتصفو نفوسنا أهم شيء القلوب والنفس لأوصفهم بإذن الله سنعود وبإذن الله ستعود بلدنا وبإذن الله س- ستعود مصرنا الحبيبة إلى ما كانت وأفضل وأفضل وأفضل ما كانت عليه من قبل وأنا بشكركم جدا وهسلم الراية آه، وسلم البرنامج وسلم آه، لأخي وحبيبي ويعني أخي الصغير الأستاذ ملهم وهو دايما اللي بيستضيفني وأنا اللي دايما أنا اللي مستضيفه النهاردة وبقول له آه، مرحب بك يا أستاذ ملهم اهلا وسهلا استاذ محمود منورنا ربنا يبارك فيك اهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب آه، أنا عاوزك بقى يا أستاذ ملهم إيه خطتك القادمة في آه، برنامج السهل يعني كان البرنامج ماشي ب- بخطة معينة بأسلوب معين آه، وزي ما بفضل الله عودنا كل مشاهد الرحمة وجمهور الرحمة إن يكون في جديد يكون في دايما آه، شيء يوصل ليهم آه، نكون إيجابيين ايه بقى خطتك واهدافك بس ما تكشفش ورقك كله انا مش عاوز شاء برضك الله.
يعني ده برضك من السياسه ان شاء الله وتقول لنا وتقول للمشاهدين ايه إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في البداية يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول يا رب اللهم أمين يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم أمين ويعني في البداية شرف كبير أن يعني تكون آه، يعني أولا اختيار الله سبحانه وتعالى لي أن أكون في هذا البرنامج الذي يعني يخدم الفقراء والمحتاجين والمساكين فهذا شرف كبير أسأل الله تبارك وتعالى أن يعن عليه النقطة الثانية لابد أن أتقدم بالشكر والتقدير لي أولا لفضيلة الشيخ محمد حسان ولحضرتك على على هذه الثقة الغالية في أن أقوم بتقديم هذا البرنامج وأنا بقول أن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كما تعودنا هنا في قناة الرحمة آه، الفقير إلى الله بيكمل آه، زملائي في آه، قناة الرحمة بيكمل ال- ال- السادة الأفاضل المقدمي البرامج بداية من الأستاذ محمد السجيني عمر الحنبلي أحمد غالي أحمد المرجبي الكل إحنا كلنا بنكمل بعض دي نقطة مهمة ولكن أيضا أنا هستأذنك وبقول لمشاهدينا أنا يعني إحنا البرنامج زي ما الأستاذ محمود قال ده برنامج مشروع لقناة الرحمة مش برنامج شخص معين ولكن أنا بتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ أخي الحبيب الشيخ مظهر شهيد أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق في مكان الذي يعمل فيه فهو مكسب في أي مكان ربنا يوفقه وبسأل ربنا سبحانه وتعالى يعني وأكرر وهذا يعني طلب ونداء وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القبول البرنامج هنعمل فيه إيه في الفترة القادمة طبعا احنا مع الظروف الاقتصادية الموجودة الآن في مصر واسال الله تبارك وتعالى ان يفرج قرب المقربين يا رب اللهم امين احنا هنعمل ان شاء الله زي ما حضرتك نوهت في مساله مهمه شنطة رمضان ده أول شيء أنت حضرتك قلته إن شاء الله تبارك وتعالى نعمل جاهدين وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل حضراتكم مشاهدينا الكرام وأهل الخير وأهل الفضل في كل مكان يعني زي ما الأستاذ محمود قال إحنا عايزين مليون شنطة رمضانية توزع بإذن الله تبارك وتعالى على الفقراء والمحتاجين في يا رب نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا في كل قرى مصر إحنا بنتمنى طيب. ذلك أنا بقول لك يعني عشان وقتنا وقت الحلقة ونكون ملتزمين آه إن شاء الله يعني أنا بأشد على إيدك يا رب إن شاء الله بالاجتهاد يا رب والعمل بإخلاص والعمل بجدية والعمل بصدق يا رب آه زي ما بفضل الله آه جمهور الرحمة بينظر على شاشة الرحمة بيرى هذا لأن اللي بيظهر على الشاشة هو اللي ورا الشاشة نعم فده مهم جدا نعم. ان نكون احنا صادقين من من خلف الكاميرات ان شاء الله ارجو الله عز وجل نكون ذلك آه حتى يظهر عملنا لله عز وجل بصدق وبامانه وبعدم مجامله نعم. ولا نجامل اي احد على حساب احد آه مشاهد الرحمه بيتركوا لنا الامانه وما بيقولناش انتوا بتعملوا ايه فده انا بعتبرها امانه كبيره جدا نعم. وثقه غاليه جدا واسال الله ان يعني نكون اهلا لها امين وطبعا يا جماعه يعني يعني في توضيح لازم اقوله واخونا ملهم بيتكلم يعني ربنا ذكرني بيه ان بخصوص جمعيه الرحمه للاعمال الخيريه انا مش عاوز يعني حد يعني مصر يا جماعه احنا مهما نعمل مش هنكون كل يعني احتياجات الاهل المصريين الحبيبه كلها ولكن في لجنة بتشكل في هذه الجمعية لمتابعة والحالات كلها دراستها.
لدراسة كل الحالات اللي بترد إلينا إن شاء الله سنعلن عنها وسنعلن عنها كلها إن شاء الله ويكون في لجنة مشكلة طبعا تحت إشرافي وفي مجموعة تانية من الشؤون الاجتماعية من إخواننا في القناة لدراسة هذه الحالات اللي يستحق مين اللي ما يستحقش مين يعني مش أي حد يجيب لي ورقة هديله طبعا لازم أدرسه لأن ده أمانة ويكون فيه دراسة وبفضل الله اللي يستحق طبعا بدون أي كلام ياخد واللي ما يستحقش هنقول له لا جزاك الله خير وأنت لا تستحق بمنتهى الشفافية ومنتهى الوضوح لأن احنا بنعمل لله ولا نبتغي الأجر من أحد فزي ما عودناكم في قناة الرحمة بيشكل لجنة خاصة في أي شيء يكون فيه أعمال خيرية يكون فيه توزيع مال يكون فيه أي شيء يكون فيه لجنة مشكلة ويعني بكون العبد الفقير على رأس هذه اللجنة ويكون معاه إخوة فضلاء وبفضل الله ده دايما ما عودناكم عليه وما تعهدنا أمام الله عز وجل أمامكم وطبعا أنا في النهاية عاوز تقول حاجة زميلها في النهاية لا أنا عايز أقول بس في النهاية ربنا يكرمك ويعزك وأنت منور دايما ما شاء الله وكلماتك معبرة وصادقة بفضل الله سبحانه وتعالى فتخرج من القلب فتصل إلى قلوب أحبابنا في كل مكان لكن أنا عايز أقول إن شاء الله تبارك وتعالى من الحلقة القادمة بإذن الله يعني مشاهدينا الأحباب ينتظروا مفاجآت برنامج السهم إن شاء الله تبارك وتعالى في ثوب الجديد مفاجآت عديدة مشروعات مهمة جدا مساعدة لكل فقير ولكل محتاج ولكل مسكين بيريد إن احنا نقف معاه إن شاء الله تبارك وتعالى هتلاقونا في كل خير وفي كل عمل في قرب الله سبحانه وتعالى هتلاقونا فيه من الحلقة القادمة بإذن الله وعايز أقول جملة معينة يعني وهي اطمئنان لكل مقروب لكل محزون لكل مهموم لكل مديون يعني أقول الأقدار لها أسرار الأقدار لها أسرار وقد يكون قدر الله صعب عليك ولكن عندما يكشف لك القدر عن سره تكتشف عظيم فضل الله عليك فدي نقطة مهمة أيضا جملة في النهاية علشان تبقى هي الاستمرار إن شاء الله في الحلقة القادمة نقول علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين فإنهم وإن اجتمعوا بالثناء عليك فلن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عنه ولو اجتمعوا على ذمك وبغضك فلن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا منه فاقطع الطمع في الخلق وعلق قلبك بالخالق سبحانه فمن توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر هداه قال جل في علاه أليس الله بكاف عبده إن شاء الله انتظرونا في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا التوفيق والقبول آمين آمين يا رب العالمين أحبكم في الله آه، طبعا أنا بشكركم جدا وبشكر الأستاذ ملهم وإن شاء الله آه، بقول لحضراتكم انتظرونا قريبا إن شاء الله سوف نعلن الخريطة خريطة برامج آه، قناة الرحمة الرمضانية وإن شاء الله سوف تسعدهم سعادة بإذن الله كل أمل في الله عز وجل آه، غامرة وإن شاء الله آه، هتكون ملبية كل طلباتكم كل احتياجاتكم كل ما ترغبون فيه ستجدونه إن شاء الله على شاشة الرحمة وفي النهاية أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات